السلام على رسول الله الحمد لله الذي أذن لنا بذكره الحمد لله الذي جعل الزيادة مكافأة على شكره الحمد لله وددت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون وددت دمع الخافقين لمقلتي حتى عزيز الدمع فيك يهون وددت قيسا في زمان محبتي حتى أريه الحب كيف يكون أحبك ربي من كل قلبي وددت يا ربي أن أدعو إليك بصوت كالرعد وسرعة كالريح وضياء كالبرق حتى يسمع الناس ما لله عز وجل من أسماء حسنى وصفات علا وددت أن لي قلما من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وجل جلاله أعظم من عبد وأحق من ركع له وسجد الله سبحانه وتعالى وجل جلاله الله عز وجل أحبائي في الله عز وجل الله عز وجل له رحمات قد وضعها بين خلقه مئة رحمة أنزل جزءا منها واحدا في الأرض تتراحم به الخلائق فبه يتراحمون وبه يتعاطفون حتى أن الدابة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه خشية أن تصيبه فالله سبحانه وتعالى أنزل الجزء الواحد في الأرض فتراحمت به الخلائق ماذا لو تخيلنا أن التسعة وتسعين كلهم قد نزلوا إلى الأرض وليست هذه كلها رحمة الله إنما رحمة الله عز وجل أوسع من ذلك بكثير هذه رحمة مخلوقة يعرفها البشر أما الذي لا يعرفه الناس ولا يتوقعونه هو كم الرحمة التي هي من صفاته سبحانه وتعالى رحمة الله رحمة الله عز وجل نزلت في قلب الطبيب فعالج المريض ونزلت في قلب الغني فعطف على الفقير ونزلت في قلب الأم فعطفت على ولدها ونزلت في قلب القوي فعطف على الضعيف رحمة الله هذه الرحمات هذه الرحمات إنما أنزل الله منها رحمة واحدة فقط طيب من هذه الرحمة أعظم ما نعرفه جميعا من رحمة الخلق من نسب أو دم هي رحمة الأم مش كده اتكلمنا قبل ذلك عن رحمة الله عز وجل بعموم خلقه اتكلمنا عن رحمة الله عز وجل بأعدائه ده في المرة الماضية اتكلمنا عن رحمة الأسر فيما بينها والحمد لله تعالى يعني أشرنا إليها المرة دي احنا هنتكلم عن رحمة الله بخلقه أكثر من أمهاتهم أكثر من أمهاتهم الحديث شوف احنا عايزين بس نشوف أعظم رحمة على طفل صغير رضيع مش ممكن يكون حد أرحم على طفل رضيع من أمه أمه هي التي حملته وأمه هي التي وضعته حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وبعدين أرضعته وبعدين رعته إلى آخره فالأم قد أحبت طفلها قبل, قبل أن تراه وحنت عليه قبل أن تسمع صوته استعذبت منه الألم وكانت رؤيتها لو... وكانت رؤيتها لوجهه أمل استعذبت منه الألم واستحسنت وتمنت حتى أن تراه حتى كانت رؤيته بالنسبة لها أمل هذه الأم الرقيقة المشاعر الفياضة في عواطفها وحنانها هي أشد الناس رحمة بالجنين وأشد الناس رحمة بالطفل لكن تعالوا بقى النهاردة نشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى رحمته أوسع من رحمة الأم بولدها وهنضرب أمثلة وهنجيب شواهد وهنعرف مع أشد الناس يعني شوفوا مع أعظم الأمثلة من الأمهات بأبنائها رحمة أعظم رحمة عرفها التاريخ للأمهات بأبنائها هنشوف إن رحمة الله تعالى أعظم منها وأفضل لنفس ال- نفس الأولاد اللي أمهم كانت بتحبهم وبترحمهم تعالوا نبدأ ونشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى أول حاجة الدليل الحديث الذي دار عليه هذا الشأن اللي هتدور عليه حلقتنا هذه الليلة إيه هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها الحديث من أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا مع أصحابه فرأى امرأة من السبايا والحديث عن عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما نحن كذلك إذ رأينا امرأة من السبي امرأة من الإماء هذه المرأة ضاع منها ولدها تاه منها ولدها لفترة طويلة وهي كانت ترضعه فاحتبس اللبن في صدرها شوف ألم فراق ولدها ألم إنها بالدورة اللي مش لاقياه تايه منها ثم ألم آخر وهو إنها عايزة ترضعه وهذا ال- اللبن الحليب الذي في ثدييها لازم تخرجه علشان أولا تطعم ولدها ثم تتخلص من هذا الضرر الشديد ثم ذكر عمر رضي الله عنه وقال ت- تبتغي يعني إيه تبتغي تبحث عن حل لمشكلتها تبحث عن ولدها لترضعه إذ وجدنا امرأة من السبي تبتغي قال فبينما نحن كذلك شوف أنظرهم متعلقة بهذه المرأة المسكينة ذات الموقف الحرج ب- فبينما نحن كذلك إذ رأينا طفلا صغيرا بين أرجل القوم لقينا طفل صغير بيجري أو بيزحف بين أرجل القوم كادوا يدهسونه فجرت عليه وهي تقول ابني ابني ثم أخذته وألصقته ببطنها ثم أرضعته شوف بقى الحنية أم عمالة ماسكة طفل وعمالة تحن عليه وتحضنه ها كلنا عارفين المنظر ده فبينما هم كذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام استثمر الموقف فورا ليه؟ لأنه هو الذي يعرف ربه ويعرف الخلق به سبحانه وتعالى قال أترون هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله مش ممكن لا يمكن تفعل هذا قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها لله أرحم من هذه لله أرحم بعباده من هذه بولدها كلام عجيب ربنا أرحم من هذه الأم بولدها آه ليه وازاي و و و- ونستدل على ذلك بإيه تعالوا نعرف بقى وناخد الطريق من أوله لأنها طريق جميل جدا وعظيم جدا هيخليك تعرف أن الله عز وجل أحن من كل حنان وأمن من كل منان وأرحم من كل رحيم الله عز وجل تعالوا نشوف أول حاجة من الذي خلقك الله أم أمك الله طيب إذا أمك مهما علمت عنك لن تعلم عنك أكثر مما يعلمه الله ولا زيه سبحانه وتعالى ولا في أي نسبة ولا أي مقارنة بين ما تعلمه أمك عنك وبين ما يعلمه ربك عنك طب وده معناه إيه؟ إن ربنا لما بيرحمك بيرحمك بعلم بيرحمك بعلم وبحكمة لكن الأم ممكن تيجي ترحم الولد تضره ليه؟ و- يعني كده سبحان الله العظيم لذلك وقد يقسو الرحيم أحيانا على من يرحمي ليه؟ الأم ممكن ترحم الولد تديله فلوس كتير يروح يفسق يروح يشرب مخدرات يروح يأذي نفسه ممكن تحب البنت جدا ويعني و... و... يعني وعايزه تن- تنعمها وعايزه تبسطها تجيب لها لبس اه بس اللبس بقى عريان بس اللبس ما, ما ينفعش مش كده لكن ربنا من رحمته سبحانه وتعالى انه بيصلحك لذلك ربنا رحمته أرحم بك من أمك ربنا ممكن يعالج شهواتك وأهواءك لكن أمك ما تقدرش تعمل كده ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعالج مرضك لكن أمك لا تملك لك شفاء من داء ولا تملك لك غناء من فقر ولا تملك لك أبناء من عقم قل لي بالله عليك أنا بسألك هل أمك تملك لك ولدا إن كنت عقيم شفاء إن كنت سقيم عطاء إن كنت محروم ما تقدرش لكن ربنا يقدر لذلك ربنا سبحانه وتعالى شوف دي أول حاجة تدل على رحمة الله عز وجل أنه أعلم بك من كل الناس حتى من أمك قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض يعلم ضعفك صدقني المنظر الثاني ان امك ممكن ما تعذركش على مشكله انت عملتها لكن ربنا ممكن يعذرك لان ربنا يعلم ضعفك وخلق الانسان ضعيفا ربنا يعلم ضعفك لذلك لما ممكن تحصل مشكله بينك وبين امك تيجي تستسمحها تغضب منك شويه تزعل منك شويه وبعدين بترضى لان الام قلبها طيب لكن ربنا سبحانه وتعالى فورا فورا سبحانه وتعالى شو- لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لكن أم ممكن تبالي ممكن بعد فترة بعد ما ت- ما- يعني عملت معاها مشكلة خدت منها حاجة وبعدين بعد فترة تيجي تقول لها إيه آه، ما تديني بقى يا امي اي حاجه كده يعني بس امشي بيها تقول له انت انت مش فاكر لما عملت العمله الفلانيه و- وسويت ال- وكلت الاكل من المطبخ وعملت مشكله تجيب لك القديم والجديد تسد نفسك لكن ربنا مش كده ربنا مش كده سبحانه وتعالى بل ربنا بينسيك ذنوبك علشان يرحمك علشان يرحمك علشان يخليك يعني سعيد لكن ممكن امك تذكرك ب- ب- باساءتك ليها وتخليك عايش عايش متضايق ال- ال- ربنا سبحانه وتعالى يعطي يعطي كثير جدا سبحانه وتعالى وينعمك في الدنيا الأم مهما أعطت تعطي كما أعطاك الله لا يمكن ده حتى أمك نفسها من عطاء الله لك يعني إيه عطاء أمك ورحمة أمك وحب أمك ليك ده كله من عطاء الله سبحانه وتعالى فكل ده فرع من أصل يعني كل اللي أمك بتعمله ده فرع من أصل اللي هو رحمة ربنا سبحانه وتعالى أساسا يبقى ربنا أرحم ولا لا أرحم طيب آه ال- ال- ال- رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيك في في ال في ال في السعاده اكتر ولا امك ممكن الام تفرح كده بابنها ما تقولش ما شاء الله ولا قوه الا بالله فتضرك لذلك آه، آه، يعني اعرف واحد ابنه كان متفوق جدا في حياته الدراسيه وطلع الاول وحضر معاه حفله التخرج وكان سعيد جدا بيه ونسي يذكر الله عز وجل عمل ايه وقف كده كان في احد البلاد الاوروبيه وقف كده بص للسماء قال انا شباب وحيويه وغنى و- واولاد ونجاح انا ملكت الدنيا بايديا والله العظيم والله العظيم بيحكي له وهو بيبكي ان ابنه نط في حمام السباحه آه، فقرات ظهره اتكسرت حصل له شلل رباعي فممكن الاب او الام يضر ابنه من حيث العين يعني عينه نظرت للولد نظره اعجاب بس ما ذكرش اسم الله عز وجل فلذلك ممكن ال ال الاب او الام يضر الولد من حيث لا يدري من حيث لا يدري لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه من ماله وأهله وولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله فلا يرى فيه سوءا لذلك الرجل لما دخل الجنتين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فقال له صاحبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إلى آخر إلى آخر الآيات فلازم الأب مهما كان بيرحم ابنه أو الأم بترحم ابنها لازم بتفوته حاجات لكن ربنا سبحانه وتعالى لذلك نبي الله يعقوب حاول يحافظ على ابنه يوسف عليه السلام بل بيحافظ على كل اولاده مش بقول لكم انجح اباء وامهات في التاريخ ما قدروش يرحموا ولا يحفظوا اولادهم زي ما ربنا رحمهم سبحانه وتعالى هل قدر نبي الله يعقوب ان يحفظ يوسف من من كيد اخوانه ما قدرش طب قدر ي- يمنعهم من ضرره برضه ما قدرش امال ايه اللي حصل قال اخاف ان ياكله الذئب سبحان الله طب هو خوفه ده عمل له حاجه رحمته دي عملت ليوسف حاجه ما عملتلوش خدوه رميه في غيابه الجب ما قدرش يعمل له حاجه لكن ربنا رحمه في غيابه الجب بعت له ناس خدوه ورحمه جوه القصر عصبه من الحرام ورحمه جوه السجن اخرجه ملكا وكل ده ابوه ما قدرش يعمل له حاجه لذلك ابوهم بقى في اخر القصه بيقول لهم ايه فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ده بقول لكم أنجح يعني أنجح أمثلة موجودة في التاريخ على أباء وأمهات موجودين في الآخر خالص يعني حاولوا في البداية إن هم يحفظوا أولادهم حاولوا يرحموا أولادهم ما عرفوش في الآخر خالص توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وجل جلاله علشان يحفظ لهم أولادهم ويرحمهم لما علموا وتأكدوا أن رحمة الله عز وجل فقط هي الحل لكل مشاكل الأولاد لذلك الله أرحم بعباده من أمهاتهم هضرب لكم أمثلة تانية لأنجح أباء وأمهات موجودين على وجه الأرض أو عرفهم التاريخ وهنشوف قد إيه رحمة ربنا أعظم من رحمتهم بأولادهم زي مين؟ زي آه، آه، أم سليم أم سليم دي آه، مات ولدها آه، تزينت لزوجها أطعمته آه، آه، آه، يعني آه، تزينت له إلى آخر الحديث وبعدين في الآخر قالت يا أبا طلحة أرأيت لو كان ل- ل- ل- لجيرا- لجيران عند جيرانهم عارية يعني آه، سلف ودين وبعدين جم يطلبوه أتراهم رادهم دونه يعني يرجعوهم من غير ما ما ما يدوهم حاجتهم قال لا قالت إذا فاحتسب ولدك ابنك مات ربنا ادهن أمانة وبعدين خده مرة تانية فأبو طلحة راح قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لكما في ليلتكما طب فين الرحمة اللي موجودة هنا أ- أ- رحمة الله بالولد أكتر من أمه آه ساعة الموت آه ساعة الموت الولد الصغير لما بي- بيموت ربنا سبحانه وتعالى بيدخله الجنة مع نبي الله إبراهيم والحديث في البخاري طيب والأب والأم بيجعلهم ميزان في ثقلا في ميزانهما يوم القيامة طب وبعد كده لما يسترجع ويقول دعاء المصيبة ربنا يكلف عليه أكتر مما فقده ولد بسبب هذه الليلة المباركة لأم سليم وما فعلته ورضاها عن الله عز وجل ولد ولد سماه رسول الله عبد الله ثم عبد الله هذا تزوج فأنجب تسعة كلهم حافظوا القرآن وجاهدوا في سبيل الله شوف ربنا رحم الكل الميت دخلوا الجنة وال وال والأم سقى الم- ميزانها والأب والأم أبدلهما تسعة كلهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل وكلهم قرأوا القرآن شفت رحمة الله يبقى مين أرحم آه، أم سليم بولدها ولا ربنا بالجميع ربنا بالجميع عندك مثل تاني آه، أنا لسه عندنا أمثلة آه، كتيرة جدا آه، آه، بس هنشوفها بعد ما نشوف بعض أمثلة رحمة المخلوقات التي وضعها الله عز وجل في قلوبها آه، لأبنائها الصغار وأجنتها يعني يا ريت أستاذ ياسر كده آه، آه، تعرض لنا ما عندك من الخير معانا شوفوا الأسود والنمور وشدتها وقوتها شوفوا مستمتعة قد إيه برضاعة أولادها ليها نمرة نمرة شوفوا قد إيه وشدتها وشوفوا ال ال قد إيه م- مستمتعة مستمتعة جدا شوفوا قد إيه مبسوطة شوفوا سبحان الله ده احنا بنجيب اقصى يعني ال- ال- الحاجات المفترسه عندنا بقى الاسود بقى يعني اناث الاسود شوفوها ازاي في قمه المتعه وهي بترضع اولادها قمه الاستمتاع مستلقيه على ظهرها شوفوا سبحان الله العظيم ازاي
لا إله وعلى فكره إلا ده دول امهات وخالات يعني دول كمان مش الامهات الحقيقيات فقط ده ام واختها بيشتركوا مع بعض في ارضاع ال- ال- القطيع كله سبحان الله العظيم فعلا كل الحنان من الله عز وجل كل الرحمة من الله عز وجل ربنا رب دول طبعا بعد ما كلوا وشبعوا مبسوطين جدا العلام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا تعالوا نشوف بقى الزرافات رب القلوب ولاحظوا معايا المنظر الظريف الطريف اللي هيجي
في الشروق وفي الغروب
آه، احنا معانا بعد كده الزرافات ان شاء الله لما تجهز استاذ ياسر يقول لنا آه، ادي الزرافات شوفوا المنظر الطريف بقى ان الطائر لما شاف حنيه الام على ابنها اللي بيرضع في طائر كده دلوقتي موجود ايوه عمال يرضع ورا اخر شوفوا رحمه الام عملت ايه في الطيور اغرتها انها تروح وكل و... و... كل ده من رحمه ربنا تخيلوا يعني وادي الزرافات الصغيره موجوده وحواليها الامهات والخالات عمالين بيرعوها سبحان الله العظيم أه هقول لكم على حاجه بقى مهمه جدا ان الطفل وقت المصيبه ربنا سبحانه وتعالى بيرحم ابويه رحمه شديده به ال- ال- الرحمة الشديدة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها في قلب ال ال الأب والأم شوف ربنا بيأجر الأب على حزنه على ولده ي- وربنا سبحانه وتعالى حتى لو بكى الأب أو الأم على مصيبة أحلت بولدهما ربنا سبحانه وتعالى بيرحمه بيها بكى رسول الله لموت أحد أحفاده الولد بيموت فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله حتى أنت تبكي لموت طفل أو لهذه ال- ال- الأمور قال إنها رحمة يدعها الله في قلب من يشاء من عباده يعني حتى رحمة الأب والأم على ولدهما برضه ربنا اللي اداها لهم. حتى البكاء حزنا على الطفل ربنا برضه اللي أعطاه إياه سبحانه وتعالى وجل جلاله آه تعالوا نشوف مخ... مخ... م- آه، مخلوق الحقيقه وقع في مأزق والأم قد إيه عانت علشان تطلعه بس بعد هذا الاتصال أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ابني الحمد لله أهلا وسهلا منور قناة الرحمة الله يحفظك يا حاج منى الله يكرمك إليه ربنا يبارك لك في هذا البرنامج الله يستر الجميل الله يستر حضرتك يا حاج.
يزيدك ويفتح آمين.
عليك آمين يا رب.
يجعلك دائما من الأتقياء الأغنياء الأخفياء آمين آمين آمين خد دعوة بقى من أمك الله يكرم حضرتك يا حاج منى ربنا يبارك فيك يا ابني في الله الدنيا وفي يستر الآخرة الله يسترك الدنيا والآخرة يا رب.
وربنا يزيدك علم الله يكرم ويفتح حضرتك.
عليك الله يكرم حضرتك و... وسبحانك يا رب العالمين ويعني وانت بت- بتتكلم عن الرحمه الواحد بكى بكاء شديد الله يكرم حضرتك.
يعني سبحان الله الواحد فعلا آه، رحمه ربنا سبحانه وتعالى الواحد لما بيقعد يفكر اقول خالق النار سمى نفسه ارحم الراحمين لما بتورينا دلوقتي المناظر ان قد ايه رحمه الحيوان بطفلها فتذكرت ان سبحانك يا رب العالمين قطه دخلت اسطبل خيل كانت والده في الاسطبل ودخلت النار جابت ولادها وطلعتهم وبعد ذلك هي كلها اتحرقت فشوف بقى رحمة ربنا برضو هذا الحيوان لو كان معايا فيديو كنت صورته لك يا شيخنا سبحان الله العظيم. ربنا يكرم حضرتك احنا والله يعني احنا سعداء بمكالمه حضرتك حضرتك اه، اه، بتتابع البرنامج اه طبعا ده لؤلؤ فعلا ومرجان فعلا وربنا يا رب يجعله في الجنان الله يكرم حضرتك ويجزيك خير الجزاء الله يكرم حضرتك يا حاج بشوف حضرتك بخير ان شاء الله الله يكرم حضرتك السلام الله يكرم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحاجه منى طبعا الحاجه منى صراحه علم من اعلام الدعوه في مصر وعمل يعني اعمال خير و- وبر ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا سبحانه وتعالى يجري على يديها الخير يا رب آه، ومعانا آه، الاخ عادل اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته ازيك يا شيخ امين الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب او انتم طيبين أه والله انا كان كان في مشكله عندي ان انا كان والدتي الله يرحمها يعني انا كنت م يعني مزعلها شويه فطبعا آه، جيت في الاخر والحمد لله يعني صالحتها و... وارتحت نفسيا حتى لدرجه ان بعد ما توفت على طول ربنا اكرمني بزياره الرسول العظيم ف يعني من رحمه ربنا عايزين آه، اهم المميزات بتاعت رحمه ربنا على الام
دي حقيقة وأنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة وجزاك الله خيرا و- يعني على برك بأمك ومن هذا المكان يعني كلنا يا جماعة كلنا يعني فعلا آه، نستسمح أمهاتنا و ون- يعني نسألها الدعاء و يعني أنا والله وأنا كمان منهم يعني أنا كمان دلوقتي على الهواء بستسمح أمي أسأل الله سبحانه وتعالى أنها يعني تسامحني على أي إساءة وتدعي لي و- وتدعي ل- ل- لأولادي والكل آه، يعني اللي بحبهم آه، أهلا وسهلا معنا اتصال من العراق أم أديان أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ أهلا وسهلا
يا شيخ أنا توفي آه، زوجي قبل ثلاثة أشهر
نعم يا فندم
توفي زوجي قبل ثلاثة أشهر وهو الوحيد لأمه آه رحمه الله
ويعني أريدك أن تشرح لها يعني النوب يعني شلون نقول متأذية على ولدها
اسمعي بقيه الحلقه وانت ان شاء الله باذن الله ه- هتتبسطي ان شاء الله اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه معانا استاذ ايمن السلام عليكم الله وبركاته ازيك يا مولانا اهلا وسهلا والنبي يا شيخ ادعي لي يا شيخ قول لا اله الا الله ربنا يغفر لنا لك ويتوب علينا وعليك ويرحمنا واياك يا رب اللهم امين إيه، احنا هنا بالبحيره والله صراحه كده نتمنى من حضرتك ان هنشوفك كل يوم في الحلقه وكل يوم في حلقات
الله يكرمك جزاكم إيه، الله خير انا كان كان ليا سؤال مع حضرتك بس يعني بعد اذنك اتفضل ال- انا شفت رؤيه يعني إيه، اللهم صل على النبي انا لا افسر الرؤى عشان بس نبقى واضحين عشان احنا انا لا افسر الرؤى علشان برضو ايه ما- يعني وقت البرنامج ومعلش ربنا يبارك فيك آه، احنا هنتكلم عن آه، يعني احنا بنتكلم لسه عن رحمه ال- الام بولدها في الدنيا عارفين يا اخواني من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه بيرحمك اكتر من امك ايه انه خلى تربيتها ليك تعدل الجهاد لما أسماء بنت يزيد جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الرجال يجاهدون وينفقون ويفعلون ويفعلون فالنبي صلى الله عليه وسلم آه، يعني بيسمع لها فهي قالت له ماذا إزاي نعمل إيه علشان نحصل الرجال قال إن إن آه، رعاية إحداكن لبيتها وولدها وحسن تبع لإحداكن لزوجها إلى آخر الحديث شوف بد- بس ذكر فيها إيه رعاية البيت والأولاد والزوج تعدل ما ذكرت أي من الجهاد تعدل ما ذكرتي أي من الجهاد ربنا سبحانه وتعالى جعل أبوك وأمك كل لقمة يحطها لك في فمك صدقة كل ثياب تلبسها كأنهم بيستروا آه، أيتام ومساكين سبحان الله العظيم ربنا جعل الدرهم اللي أبوك وأمك بينفقوه عليك أحسن من الدرهم اللي بينفق في سبيل الله وفي الرقاب وعلى الأيتام قال النبي عليه الصلاة والسلام درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته في, في رقبة ودرهم أنفقته في آه، آه، على مسكين ودرهم أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك عندنا أمثلة عظيمة جدا بس هنشوفها بعد ما نشوف ال ال الأمهات إزاي لما بيقع ابنها في مأزق يعني أنا كنت في مرة من المرات آه، م- م- يعني في أحد المستشفيات وشفت أم آه، بترحم ولدها لو تشوفوا قد ايه الالام اللي بتتكبدها هذه الام وقد ايه سهرانه وقد ايه هي كمان مرضت بسبب حزنها على ابنها أه هحكي لكم بس بعد ما نشوف هذا المأزق الذي وقع فيه احد الفيل الصغار ونشوف قد ايه رحمه الام لولدها تعالوا نشوف دول الفيله بي يعني بياخدوا حمام طين هم بيحبوا الطين ده صغير الخرطوم بتاعه مش طايل ال- البركه اللي نشفت هيجي واحد من وراه ايوه ده هيوقعه وقع في البركه من غير ما يشعر شوفوا بقى الفزع والهلع اللي اصاب الكل بالذات الام شوفوا رايحين جايين مش عارفين يعملوا ايه جري كله شوفوا الام بقى ازاي هتجثو على ركبتيها تنزل على ركابها ما, ما نفعش بصوا بقى هتعمل ايه ادي ام كانها انسان بالظبط شوفوا ازاي اهي ايوه على ركابها شوف بتركع على الارض عشان ت- ت- تنقذ ابنها طب بايديها برضه مش نافع هتنزل البركه وهتحفر له حفره عشان تطلعه والكل بيساعدها عارفين قد ايه المها علشان ابنها كله نزل البركه كده خلاص اشوفه الطفل دلوقتي بيموت تقريبا بيحفروا له علشان ي- يطلعوه من تحت
وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب وده ال- البقر عايز يشرب فخافوا لحسن ينشف البركه فطردوهم شوفوا فريق قسموا نفسهم فريق الفيله بتطرد ال- ال- بتطرد البقر آه، بعيدا وهو ده كله نزل اهو عشان يطلعوا الطفل شوفوا الرحمه شوفوا ال- ال- الالفه والموده والحب ادي طلع اخيرا يا ريت نركز عليه شوفوا طلع اخيرا الكل فرحان له الكل بيهني شوفوا هو طبعا يعني ما شاء الله يعني فرحان ومبسوط وبيجري والكل سبحان الله العظيم اهو شوف قد ايه سعيد فالام بيظهر حبها وحنانها على طفلها لما بيقع في مأزق الطلاق عشان كده ممكن الام تلاقيها زعلانه من ابنها او كده ولما تعرف انه مريض فورا فورا تسامح وتعفو وتبكي و- وهكذا لكن كل ده برضه من رحمه ربنا وبرضه رحمه ربنا اوسع منه سبحانه وتعالى وجل جلاله آه، تعالوا نشوف امهات ذكرها التاريخ احسن امهات في الدنيا بس شوفوا قد ايه برضه رحمه ربنا اوسع هقول لكم على حاجه ممكن رحمه الام آه، تضر الولد ازاي خايفه عليه مثلا خايفه عليه فممكن من خوفها عليه آه، ت- ت- ت- يعني تجهر بما يضره تجهر بما يضر يعني ايه يعني ما تقدرش تخبي وما تقدرش ت- ت- تداريه زي من زي ام موسى ام موسى عليها السلام انجبت اعظم طفل في التاريخ في وقته نبي الله موسى احتضنته وارضعته خافت عليه وضعته في التابوت طيب لما جم آه، آه، ق- قوم فرعون قال تعالى وإن كادت لتبدي به طب مين بقى اللي رحم رحمها عشان ي- ما ما ترتكبش هذا الفعل و- ورحم الجنين أو الطفل اللي لو عرفوا إن هو موجود مم، وإنه ابنها هيقتلوه فورا مين اللي رحمها وما خلاهاش تتكلم وما خلاهاش تبدي به وما خلاش الطفل يقتل بسبب أمه ربنا أرحم الراحمين رحمها ورحمه وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ادي مثل ممكن الام تضر ابنها آه ممكن طيب مين تاني ام آه، السيده مريم السيده مريم في ارحم من كده مفيش ارحم من كده ده القصه من قبل من اولها ام مريم آه، عليها السلام قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني طيب كلها رحمه على جنينها طب لما والدتها بقى بنت ايه اللي حصل فرحت ولا زعلت زعلت شوف ربنا ارحم بالجنين اللي ولدته من منها هي شخصيا وربنا بارك على هذه البنت العظيمه السيده مريم وجعلها خير نساء العالمين طب وبعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى بشرها بج- ب- بعيسى لما جبريل بش- بشرها بعيسى ايه اللي حصل فرحت ولا زعلت زعلت زعلت ليه لان الناس هيبصوا لها على ايه قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيه جبريل رد عليها هي لو ترك الامر ليها قد ترفض لو ترك الامر لها قد تحزن وتتالم وقد تتحرج من هذه الطريقه في الولاده آه، التي تجلب لها الاتهام لكن ربنا ارحم بيها وارحم بولدها م- منهما قال تعالى شوف قال قال كذلك قال ربك هو علي هين ولن يجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ورحمة منا رحم الله مريم بأن صبرها وأكرمها ورحم عيسى عليه السلام أن أن ننزل رحمة في قلب أمه وجعل على الكل رحمة ورحمة منا وكان أمرا مقضيا شوفوا أدي أشهر أمهات في التاريخ أشهر أمهات في التاريخ آه، أم حارثة ربنا سبحانه وتعالى أرحم بولدها منها ليه؟ إنها لما قتل ولدها شهيدا حزنت وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك لترين ما أفعل كان أبر الناس بيها فلذلك آه، النبي صلى الله عليه وسلم شوف رحمة ربنا بقى بيها وبابنها أما ابنها ربنا جعله في الفردوس الأعلى وأما هي بشرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة إنها جنان مش جنة واحدة ده جنات كثيرة إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى شوف رحمة ربنا بيعوضها علشان كده لما ال- ال- الطفل بيموت شوف بقى ساعة الموت لما الطفل بيموت إيه اللي بيحصل حزن شديد جدا من أمه وأبيه طيب إيه اللي يحصل في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى إذا حمد العبد ربه يبني له بيتا في الجنة يرحم الجميع يرحم الجميع يقول الله تعالى أقبضتم ولد عبدي أنا بكلم كل أم أصيبت في ولدها وبالذات أختنا اللي اتصلت كل أم أصيبت في ولدها أنت متصورة هو فين هو راح والعياذ بالله تعالى راح سجن من سجون الظلمه ولا راح آه، يعني في مستشفى بيق- بيقطعوا اوصاله ولا راح لا ده راح عند ارحم الراحمين واكرم الاكرمين سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين زي ما بنقول واحد كان ساعه الموت جده يضحك بيقولوا بتضحك ليه قال اين يذهب بي الان لما أنا لما انا اموت اروح فين قالوا عند الله قال ولماذا لا اضحك وانا ذاهب الى من لا ارى الخير الا بين يديه سبحان الله العظيم لذلك تدعي له وتعملي له صدقات جارية معايا وتستغفري له الأم دعاء لذلك دي بقى برضه من رحمة الأم من رحمة الله التي جعلها بالولد يعني إيه أنت بتشوف رحمة أمك لك آه طب والله العظيم ربنا بيخلي أمك ترحمك أكتر وبيحنن قلبها عليك أكتر إزاي شوف بيحببها فيك وبيحبب أبوك فيك ازاي قال قال النبي عليه السلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له لما الاب والام يشوفوا الابن صالح وانه حامل لكتاب الله يحبوه ولا يكرهوه يحبوه شوف ربنا هو اللي بيحط الرحمه والحب والحنان في قلوبهم عليك اكتر من اللي موجود اساسا طلع ده خد بقى دي ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم ازاي يرحموك بيعلمهم ازاي يرحموك رعايتهم ليك جعلها فرض كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسؤولة عن رعيتها وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت طب واللي بعد كده دعاء الولد لوالده ربنا جعل دعاء الأب والأم للولد مقبول وده وده يعلمنا ايه ربنا بيعلم الاب والام لو انتوا عايزين تخرجوا اولادكم من مشاكلهم ادعوا لهم ارحموهم حبوهم حنوا عليهم حنوا عليهم وخلى رضاك من رضاه الاب والام شوف ربنا بيرضي الاب والام عن الولد قال النبي عليه السلام رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما طيب سكرات الموت وتعب الموت الاب والام يرحموا الولد ولا ربنا طب الاب والام يقدروا ياخروا الولد ساعه عن عمره ما طب دقيقة طب ثانية لا ما يقدروش طب ايه رأيك لو اي اب وام قالوا له انت هتموت دلوقتي اه اه نموتك ولا نموت ابنك الاول ها صدقوني كتير هيتراجعوا الموت برضه موت يعني بدليل ان وقت الموت في ناس بتجري وتسيب اولادها من شدة الخوف مش كده لكن ربنا سبحانه وتعالى بيرحم الانسان في حياته وعند مماته شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه ربنا بياخد روحك عشان يدخلك الجنه وعشان يرحمك ويغفر لك ويتوب عليك امك ما تقدرش تعمل لك الكلام ده من الطرائف ان ان واحده كانت بتحب ابنها جدا ف فدايما كانت تقول له يجعل يومي قبل يومك بيخلي بتدعي له تقول له يا رب اموت قبل ما, ما انت تموت فالابن كل شويه يسمع منها يجعل يومي قبل يومك يا حبيبي انا ما اطيق اشوف طيب المهم الولد في يوم من الايام حاول يداعبها حاول يعمل معاها كده ايه يمزح معاها خلاها دخلت نامت وهو كان بينام فوق في الدور الفوقاني خلاها دخلت نامت لبس, لبس لها هدوم غريبه معايا وكده وجه في الضلمه وجه دخل عليها في الاوضه صحاها هي شايفه مخلوق غريب مين قال لها انا ملك الموت قال لها انا ملك الموت آآ آآ عايز ايه قال لها انا جاي اقبض روح واحد هنا قالت له في واحد فوق كنت تبغى اطلع له قالت له واحد فوق اذا عايز في واحد فوق بتدله على راح قلع لها طبعا القناع وكده قال لها انا فطبعا يا خاني ساعه الموت جد جد يعني معايا فالام ممكن ممكن يعني هتقول لك هو يموت الاول انا استغفر له واعمل له اعمال صالحه والى اخره لكن انا لو مت انا عايزه حد يستغفر لي ويتوب عليا الحقيقه يوم القيامة بقى الرحمة يوم القيامة إلا إيه رحمة الأمهات بالأولاد هتكون موجودة يوم القيامة برضو شوف قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل الناس هتنشغل عن كل الناس حتى الأب والأم ويبقى لك الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين قال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله رحمة الله تعالوا آه الحقيقة احنا كان عندنا النهاردة عدة لقطات رائعة في رحمة الخلق ولكن آه يعني إن شاء الله بإذن الله هنتابعها آه أنا هسألكم سؤال لو أن أي واحد فينا سأل نفسه لو إن أمري كله بيدي أبويا أو أمي يعملوا فيا إيه أمر كله يعني أغتني أبويا وأمي يقولوا إيه أنجح أبويا وأمي يقولوا إيه لو إن القرار قرارهم وال- والرأي رأيهم لو قال أشفى أنا عيان أبويا وأمي اللي قرروا مصيري ها آه، آه، إيه اللي ممكن يقولوه أنت شخص... أنت شخصيا إحساسك إيه لو أنت مريض تختار مين يقرر ايه اللي هيحصل لك لو انت فقير تختار مين يقول انت ايه ال- إيه ال- إيه الرزق اللي هيجي لك لو انت متضايق تختار مين يقرر آه، يعمل معاك ايه في ال في ال في ال في, ال في الضيق اللي انت فيه ده تختار مين ها دور كده في اللي حواليك تختار صاحبك اعز اصدقائك اخوك تختار زوجتك تختار ابوك تختار امك ربنا أرحم من كل دول ربنا أرحم من كل دول عشان كده كان حماد بن سلمة بيقول لا يسرني أن, يو أن أمري يوم القيامة صار إلى والدي أنا ما اتبسطش أبدا إن أموري ومصيري يقرره أبي وأمي يوم القيامة إن الله أرحم بي من والدي لا يسرني أن أمري يوم القيامة يكون إلى والدي إن الله أرحم بي من والدي سبحانه وتعالى وجل جلاله إخواني ربنا ربنا أنت هتشوف رحمة أعظم من رحمة الله هتدوق طعم عفو أعظم من عفو الله سبحان الله العظيم لا يمكن شوف الرجل بيقول فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تق- تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما الله عز وجل أحن وأرحم وأكرم على الولد من أمه لذلك ما تخليش حد وكيلك غير ربنا ما تخليش حد كفيلك غير ربنا ما تخليش حد تسأله إلا الله صدقني والله العظيم حتى الوالدين حتى الوالدين دول بشر زيهم زيك مساكين زيهم زيك ممكن يرضوا شوية ويغضبوا شوية وممكن يعطوا شوية ويمنعوا شوية وممكن تلاقيهم أسوياء يعني في, في, في هدوء وفي, وفي, وفي استقرار وممكن تلاقيهم متنرفزين وغضبانين ممكن ما تعرفش ليه هو ظروفهم هم مساكين برضه بشر لكن ربنا ما بيتغيرش ربنا ما بيتبدلش وربنا لا يخلف وعده ولا ينقض عهده سبحانه وتعالى بعض الأمهات والأباء ممكن يتفق معاك على حاجة ويغير لكن ربنا لا سبحانه وتعالى رب لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى عشان كده رب بقول لك ربنا أرحم بك من والديك سبحانه وتعالى وجل جلاله شوف كل الصالحين لما كانوا بتحصل لهم مشكلة ما كانوش بيلجأوا لآبائهم وأمهاتهم وإنما كانوا بيلجأوا لمين؟ كانوا بيلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لابن عباس مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا حتى لو فيهم أبوك وأمك حتى لو فيهم أبوك وأمك أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف نبي الله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يعني ولد وقد مات أبوه وهو في سن السادسة ماتت أمه حتى إذا ولد لا يقول أبي بل يقول ربي ها لا يقول أبي رسول الله لم يقل أبي لم ينادي أباه أبدا عليه الصلاة والسلام ها يعني لم يكن أبوه حيا وقت ما ولد عمره ما قال له يا أبي عليه الصلاة والسلام ل- ل- حتى ربنا سبحانه وتعالى عوضه خيرا مما فقد وعوضه من حنان الأم أكثر مما فقد عمركم شفتوا النبي صلى الله أو سمعتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لحد من البشر النبي عليه الصلاة والسلام شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبحان الله العظيم لذلك كان الصالحين يقولوا إيه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يعني أنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لما بيقعوا في مشكلة بيقولوا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لذلك ثق في الله ثق في الله لا تثق في غير الله سبحانه وتعالى ليه؟ ثقتك في غير الله لابد عليها مأخذ لازم ينقصها شيء ثقتك في غير الله لازم ينقصها شيء وثقت مثلا في قوة أبيك وأمك لازم هيجي في يوم ويضعفوا لازم هيجي في يوم ويضعفوا وثقت في غناهما لازم هيجي يوم من الأيام يفتقروا أو هتخرج أنت عن دائرة الحفاظ اللي هم عاملينها عليك ده سبحان الله العظيم شوف من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عزه ذل ومن اعتمد على عقله خل ها ومن اعتمد على علمه ضل ومن اعتمد على الله عز وجل فلا قل ولا خل ولا ضل ولا ذل سبحانه وتعالى وجل جلاله لذلك خذها قاعدة لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضه أي حاجة هتفارقها هتتعوض لكن ربنا لو تركته ربنا لو فارقته لن يعوضه شيء لن يعوضه شيء لذلك بقول لك ربنا أرحم بيك من أمك وربنا أرحم بيك من أبيك وربنا أرحم بيك من نفسك سبحانه وتعالى وجل جلاله وربنا أرحم بك من ولدك سبحانه وتعالى علشان كده أنا بقول لك خدها والله احفظ بيت الشعر ده ده حكمة عظيمة لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضي لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضي وبعدين ممكن الأب والأم يبقوا عايزين ينفعوا الإنسان فيضروه ممكن يبقوا عايزين ينفعوه فيضروه زي إيه؟ زي مثلا أنا شفت في أحد المستشفيات بنت عندها شلل نصفي ال- الإيد والرجل اليمنى مشلولين وبتمشي على رجل واحدة ومعاها إيد واحدة فبقول لها مالك قالت لي آه، أمي كانت بتديني تطعيم شلل للأطفال وكانت المسافة للتطعيم بعيدة شويتين قلت لها طب وبعدين قالت لي قالت ل- في نفسها بدل ما اديها التطعيم الشهر ده وبعدين اروح وبعدين اجي الشهر اللي جاي اطعمها مره تانية لا ادي تطعيمين مره واحده ادي تطعيمين مره واحده خدت تطعيمين اتنين مع بعض في وقت واحد فزود زود ال ال ال الفيروس في ال في ال للشلل فتشلت البنت فضلت طول عمرها سبحان الله العظيم لذلك كل واحد بيعاملك على قدر علمه وعلى قدر قدراته وعلى قدر تصوره شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى لما عاملك على قدر علمك على قدر علمه سبحانه وتعالى علمه بحالك علمه ب- بشدتك علمه بمرضك علمه بفقرك علمه بذنبك علمه بكربك سبحانه وتعالى صدقني والله العظيم ليس لك إلا الله لا أمك ولا أبوك ولا ولا الدعاء ولا العلماء أنا بستغرب لما الناس تقعد تقول ادعي لي وعيطوا طب والله العظيم والله يا إخواني لو هذا البكاء كان لله بخشوع وخضوع لك لكفاك وأغناك سبحان الله العظيم وما احتجت أصلا لدعاء إنسان ربنا سبحانه وتعالى بقول لك أحن من الله لن تجد لن تجد أحن من الله عز وجل ولا أرحم من الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى لذلك يا إخواني أنا بقولها لكم حطها في دماغك لو حبيت حد يقرر لك مستقبلك مش هتلاقي أفضل من الله لو حبيت حد يشفيك من مرضك لن تجد أفضل من الله لو حبيت حد بل, بل لن تجد إلا الله أساسا لو حبيت حد يوفقك يوفقك في حياتك نجاح في دراسة آه، آه، توفيق في في شغل إصابة ل- ل- لهدف آه، سعادة في حياة زوجة صالحة ها، مال حلال والله لا أمك ولا أبيك يملك لك من ذلك مثقال ذرة لا ي- لا يملك أحد لك من ذلك مثقال ذرة مين اللي بيملكه ربنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير علشان كده اعرف من الأرحم بك من كل الخلق اعلم من الأحكم في أمورك من كل الخلق اعرف من الذي يملك نفعك وضرك وخيرك وشرك ربنا بس سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله أنا عايز برضو عايز أقل- يعني عايز أقول لك على حاجة في في غاية الأهمية أنت تظن أن الله عز وجل يغفل عن مسألتك أو يغفل عن حالك الناس بيغفلوا أمك مهما حصل مهما كو- مهما عملت بيجي وقت من الأوقات تغفل عنك مهما حاولت بيجي وقت من الأوقات تنام وتتركك مهما حصل بيجي وقت من الأوقات لازم تشوف شؤونها لأنها إنسانة لكن ربنا لا الله لا يضعف الله لا ينسى الله لا يغفل الله لا يجهل سبحانه وتعالى ولكن الله ولكن الخلق يضعفون ينسون يتألمون ينامون ي- ي- يغفلون لكن ربنا لا لذلك لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضه وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم من هذه لله أرحم بعباده من هذه بولدها لله أرحم بعباده من هذه بولدها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبإذن الله عز وجل حلقتنا القادمة في صفة جديدة من صفات الرحمن أظن أنها تكون في صفة الحب إيه، وجايين معانا بفضل الله عز وجل جايين معانا آه، آه، حاجات جميلة انتظرونا آه، بالحب التقينا بكم وبالشوق ننتظركم لنتعرف معا على ربنا نحبه ونشتاق إليه في اللؤلؤ والمرجان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن حبك لصفات الرحمن